قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد حياكم الله إخواني الأكارم وأخواتي الفضليات وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم حيا الله شيخنا المفضال فضيلة الشيخ أبو منة ومشايخنا جميعا في الغرفة أسأل الله العظيم أن يكتب أجرهم وأن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته ويظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله في المرات الثالثة تكلمنا عن شرح المخارج وتممناها بفضل الله عز وجل استعدادا لباب المثلين والمتقاربين والمتجانسين في شرح متن تحفة الأطفال, الأطفال واليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع استكمال ما بدأناه في صفات الحروف تكلمنا سريعا في عجالة نعيد الكلام بسرعة جدا من باب التذكرة آه، قلنا أن الصفات هي كيفية ثابتة للحرف عند النطق به وتعتبر بمثابة المعايير للحرف كما أن آه، المخارج كانت بمثابة آه، الموازين للحروف الصفات معايير والمخارج موازين قلنا أن الصفات لها فوائد وأن من فوائد الصفات ثلاثة الأولى أن تميز الحرف المشترك في المخرج الحروف المشتركة دايما مع بعضها في مخرج خاص لابد لطريقة معينة أن تبين أو توضح بها هذا الحرف أما الثانية هي معرفة القوي من الضعيف يعرف القوي صفة الحرف القوي من الضعيف كيف أن تفهم الحرف هذا قوي إذا كان هذا قوي أم هذا ضعيف أم أم أم فهذا يعطيه لك أو يعلمه لك الإيه الصفات الثالثة تحصين لفظ الحروف المختلفة للمخارج دايما الراجل اللي دارس صفات أو فاهم صفات عارف المفخمات من المرققات مستعلية من المستفلة اللي فيها شدة من اللي ما فيهاش شدة عارف الحروف من بعضها البعض فلذلك ويأتي وهو عارف الصفة دي أصلا كيف تؤتى طبعا الكلام ده لا يسوغ أن احنا مثلا نروح نتعلم الأمور النظرية ونهمل الجوانب العملية هذا مسوغ والعياذ بالله هذا ده, ده, ده من سولت له نفسه هذا الأمر فهذا طبعا على على خطأ عظيم يعني لأن موضوع التطبيق هو أساسي وعنصر رئيس في القارئ فإن القارئ أو, أو, أو كل القراء وصل لهم القرآن بالمشافهة والأصل في العلم هو المشافهة والانتقال من اللسان إلى اللسان طيب قلنا اختلف العلماء في عد الصفات ذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله ومن تبعه إلى أنها ثمانية عشر صفة 18 صفة وبعضهم عدها عدها 20 وزادها بعضهم إلى أنها أوصلها إلى 44 صفة إحنا طبعا ما بين ال 44 وبين ال 20 اخترنا أن تكون الصفات 20 صفة قسمنا المخارج على ذاتية وعرضية قسمين قسم ذاتي قسم عرضي صفات المخارج الصفات تنقسم إلى قسمين صفات ذاتية وصفات عرضية الصفات الذاتية هي الصفة الملازمة للحرف صفة ذاتية يعني صفة لازمة للحرف لا تنفك عنه أبدا ولا تفارقه كالقلقلة مثلا أو كالشدة وما غيرها من الصفات الصفات العرضية هي الصفة التي تلحق الحرف في أحيان وتفارقه في أحيان أخرى كالتفخيم والترقيق مثلا ودي طبعا بتبقى ناتجة عن صفات ذاتية في الأصل يعني مثلا الصفة الذاتية مثلا صفة الاستعلاء والاستفالة تكلمنا فيها المرة الثالثة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلنا الصفة الذاتية كصفة مثلا الاستعلاء أو صفة الاستفال صفة الاستعلاء صفة الاستفال صفات ذاتية بينتج عنها صفات عرضية كالتفخيم والترقيق الصفات العرضية بتلحق الحرف أحيان وتفارقه في أحيان أخرى وهي ناتجة عن الصفات الذاتية نعم الصفات الذاتية يا أخواننا بتنقسم إلى جزئين الجزء الأول قسم له ضد وقسم لا ضد له قسم له ضد وقسم لا ضد له القسم الأول وهو الذي له ضد فعدد صفاته إحدى عشر صفة الجهر ومعها الهمس ضد الهمسية الرخاوة وضدها الشدة وبينهما صفة البينية أو إن شئت قلت التوسط لا بأس والاستفال وضده الاستعلاء والانفتاح وضده الإطباق والإصمات وضده الإزلاق طبعا إحنا يكفيك أنك تعرف خمسة والخمسة دول هيجيبوا الستة اللي فاضلين هتقول لي مش خمسة ضدهم خمسة هقول لك لا ما هو صفة الرخاوة والشدة بينهما صفة البينية احنا قلنا عليها وركزنا عليها المرة الماضية طيب كده احنا هنمسك الصفات دي بمضمن ما قاله الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى في متنه الموسوم متن الجزري طيب الإمام رحمه الله تعالى تكلم على تقسيم هذه الصفات قال ايه صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل ثاني قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل أول حاجة هنمسكها كده واحدة واحدة وهي صفة الجهر وصفة الهمس الإمام لما تكلم في شرح هذه الأبيات أو الإمام لما تكلم في هذه الأبيات قال جهر ورخو ما قالش جهر وهمس ليه ما جابش سيرة الهمس لأن الهمس لو أنت وصلت لآخر البيت قال والضد قل يبقى والضد قل ده عايد على الهمس وعايد على كل المتضادات في الصفات اللي أوردها في البيت ده جاي خمس صفات في البيت وقال من باب ايه وبضدها تتميز الاشياء ذكر بس كده الايه الخمسه وانت بقى الخمسه اللي بعدهم انت تكون عارفهم بضد هذه الاشياء قال اول صفه الهمس صفاتها جهر ورخو عكس الجهر الهمس خلينا نتكلم الاول على صفه الهمس الهمس يا اخواننا يعني الخفاء الهمس هو الخفاء ده في اللغة قلنا الاصطلاح اللغوي يعني عند أهل اللغة معنى الهمس هي الخفاء اصطلاحا جريان النفس وركز قوي في كلمة النفس دي وحط تحتها ألف خط عشان بعد شوية هيجي جريان الصوت لا احنا عايزين دلوقتي خلينا في النفس معنى الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف تيجي تنطق بالحرف بيحصل جريان في النفس عند النطق به لضعف الاعتماد على مخرجه المخرج بتاعه مفيش اعتماد عليه فلذلك بيحصل جريان في النفس عند النطق بهذا عند النطق بهذا الحرف طيب لما اجي اعد الحروف بتاعت الهمس حروف الهمس جماعة الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى في قوله سكت سكت معلش أسف سكت فحثه شخص أو فحثه شخص سكت قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمدة والضد قل ده أول بيت خالص في باب الصفات وراح قال إيه مهموسها فحثه شخص سكت مهموسها الهمس أول صفة خالص فحثه شخص سكت فحثه شخص سكت هي الحروف المهموسة عددها عشرة الإمام ابن الجزري جمعها حرف الفاء وحرف الحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء دي الحروف المهموسة حروف مهموسة قلنا الهمس معناها الخفاء خفاء يعني واحد تكلم في همس واحد بيقول لك تكلم في همس كده تكلم في خفاء كده موضوع يعني أسر لك شيء كده في, في, في, في همس في خفاء يعني الموضوع لا يستدعي التكلف الذي قد يحدث من بعض الإخوة من القراء هذا التكلف الزائد في القراءة طبعا أو التكلف في هذا الهمس بينتج عنه تعنت شديد وفي تغير للصفة الذاتية الموجودة في جسم هذا الحرف لأن قلنا أن صفة الهمس من أول الصفات الذاتية خالص الصفات الذاتية التي لها ضد لأن الصفات الذاتية نوعين ما تنساش الصفات تحتها عنوانين لها صفات ذاتية وصفات عرضية الصفات الذاتية تحتها عنوانين لها ضد وليس لها ضد أول واحدة في الصفات التي لها ضد صفة الهمس عشر حروف فحثه شخص سكت عايز انت تميز الحروف المهموسة من غيرها من الحروف غير المهموسة انك تضع يدك تضع يدك امام فمك وانت بتنطق بالحروف دي لو وجدت ان الهواء الخارج من داخل فمك بيجري جريانا واضحا كده حاسس بيه انت في ملمسه يعني الهواء اللي جاي من الداخل مندفع ده حسيت ان هو بيخبط في ايدك هواء مش شديد قوي يعني, يعني لا مميز عن الحروف الاخرى فهذا حرف مهموس الهمس يتجلى اكثر ما يتجلى في السواكن وكل الصفات الذاتية كذا الحال تتجلى أكثر ما تتجلى في الحروف الساكنة ليه؟ عشان ما فيش حاجة بتشيل حدة الصفة فيش حاجة بتكسر الصفة أو بتكسر وضوح الصفة ليه؟ لأن الحرف متجرد من النواصب ومن ال ال ال ومن الضمة مثلا أو من الكسر أو ما إلى ذلك ف... فالحرف بطوله لوحده فلما تيجي انت بتسكنه بتبين وبتجلي الهمس أو بتوضحه نعم ولكن توضيح دون ما دون ما خلل وتذكر انه برضه همس الله انت بقى لو انت راجل لم تعتمد على المشافهة وانت راجل ما قرأتش على شيخ متقن فالهمس عندك هتدوخ انت في وسط الكلام ده الكلام النظري حفظته صم زي اسمك تيجي تطبق اعتذر منك في الكلمة دي فاشل في ناحية التطبيق ما انتش عارف تطبق ليه لانك انت لم تقرأ على شيخ متقن ما تعرفش عارف الآلية كيف تأتي بها نعم والعكس برضه صحيح لو انت اعتمادك بس على انك انت تلقيت وما الى ذلك وضبطت الامر وكده فانت بعد فترة هتبطل تقرأ على الشيخ بعد فترة الشيخ المتقن ده مسيرك في يوم من الايام توقف القراءة عليه فانت ببعدك عن الشيخ لسانك هيتقل في بعض الحروف همس ده ممكن يحصل فيه تكلف بسبب انك تأثرت ببعض الطلبة اللي بيقرأوا عليك الامام احمد كان دايما يقول ايه فما اقبح اثر الناس علينا فما اقبح اثر الناس علينا وما احسن اثرنا على الناس الناس دايما تاخد الاثر بتاعنا وتستفيد بيه او او اللي بنعلمهم يستفيدوا بيه واحنا للاسف اخطائهم دي بتبهت علينا بالذات لما بتطل... انت كمعلم او كامام او كشيخ بتنقطع عن عن التعلم أو بتنقطع عن الطلب والانقطاع عن الطلب ده للأسف دي بقت يعني وصمة على جبين كثير من يعني المنتسبين إلى العلم وبعضهم يعني يشوف ان الانتساب الى العلم او ان الانتساب بيروح بيتعلم دي في حد ذاتها جريمة ازاي يتقال ان هو بيتعلم ما ينفعش يتقال الكلمة دي عنه ينفعش تقال له هو بيتعلم ينفعش ازاي ده هو ده الرجل الذي خبر كل الحياة ده هو الرجل اللي خلاص يعني وصل الى نهاية العلم فطبعا ده أدعى لسلامة القلب أن, أن تسعى للتعلم لأن من يتعلم دائما ما يضع أنفه في التراب لمن يتعلم عنده مش معنى كده بيهينه أو بيذله لا تتعلم منه الأدب تتعلم منه الأخلاق يزكي نفسه نعم أجيب لك مثال على الحروف المهموسة عندنا مثلا حرف التاء وما أدراك ما حرف التاء في المهموسات الحروف السواكن قلنا بيتجلى فيها الصفة الذاتية أو في السواكن الصفة الذاتية بتطلع أول الحرف انت هتبين لي الهمسة قوي هنا في في حرف التاء لما تسكن هتقول إذا جاء نصر الله والفتح والفتح دي تاء في واحد تاني بيقول ايه إذا جاء نصر الله والفتح يرحمكم الله فعش هذا تكلف زائد في خروج الهمس ما ينفعش ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الفاء فحثه فحثه شخص سكت عشر حروف أفواجا نعم حرف الصاد برضه حرف مهموس سيصلى نارا سيص سيصلى نارا إلا أن التاء والكاف من أبرز حروف الهمس التي تظلم بتتظلم أوي الحروف دي دايما تظلمهم انت ليه لانك تكلف فيهم قوي اما بتخرجهم بتعنت قوي اما انت بتهملهم بالكلية فبتدغمهم في اللي بعدهم همسهم بيروح في اللي بعدهم اقول لك إيه والفتح والفتح اذا جاء نصر الله والفتح شوية يمكن انا مش عارف اقولها غلط لان تعودت على الحمد لله على على الصحيح فما اقدرش اجيبها غلط شوية يقول الفاتح يقولها مش عارف بيقوم مدخلها في بعضها ازاي ما تعرفش تستعملها إنما هي والفتح والفتح هات التاء هات همس التاء مظبوط وبعدين هات الحاء طيب إذا الشمس كورت كورت كورت تكلفك في حرف التاء تكلفك في حرف التاء أو في همس حرف التاء الساكنة هيجعل من همسك ده الشديد شوية ده هاء همسك نفس والهاء هواء هواء مخرج ولكن جزء منها هواء فممكن انت تقول إذا الشمس كورت يتخيل السامع جامد أو أنت متكلف كورت تفهم آخرها تاء آخرها آخرها هاء ولا حاجة مش غيرها تاء ولا تدخل الدنيا في بعضها ف... فيعني خليك مراعي لهذا الأمر أكبر أكبر أكبر مش أك أكبر لا أكبر باللطف في النطق بلا بلا تعسف ما تتعسفش طيب لو واحد بقى مش حافظ المتون انت ما انتش حافظ المتون او المتون بتاعتك نوعا ضعيفة ما انتش يعني لم يعني لم يسعفك وقتك او ما, ما, ما حاولتش انك تجتهد في الامور دي او ما الى ذلك فهتلاقي دايما حفظك لشواهدها ضئيل يعني المهموس احنا عارفين فحثه شخص سكت من المتن الامام الجزري اللي قالها المهموسها فحثه شخص سكت تمام اجيب لك ملاحظة بعض الحروف دي يا جماعة الحروف دي بعضها اقوى من البعض الآخر في الهمس يعني في حروف همسها أقوى من باقي الحروف زي حرف الصاد الصاد دي أعلى أعلى همسا همسها قوي شوية لأن أصواتها كلها قوة بيليها حرف الخاء لأن فيها استعلاء ويليها الكاف والتاء لأن فيهما شدة كل هذه لابد وأن تراعى أو كل هذه الملاحظ لابد وأن تراعيها أنت وأنت تقرأ تمام طيب ترى عند الهمس أنه جريان للنفس وليس جريان للصوت لابد أن تحترس فلنحذر كل الحذر من المبالغة التي قد تؤدي والعياذ بالله إلى الزيادة أو زيادة حرف في القرآن الكريم من غير ما قصد فإن ذلك يعد لحنا يعتبر لحن في القرآن لأن القارئ مثلا يقول إن فترت كأنه دخل سين كده إذا السماء انفطرت جامد كده ممكن دخل سين فهذا طبعا لا يجوز أضفت أو أدخلت على كتاب الله حرفا ما ليس منه أو ما ليس فيه تمام فانتبه على هذه الأخطاء الجهر صفة الجهر ضد الهمس هي المقابلة للهمس كل صفة ومتضادتها بيتوزع عليهم ال 28 حرف 28 حرف بنوزعهم على كل صفة ومتضادتها يعني الجهر والهمس ماسكين ال 28 حرف لما كان في عشرة في الهمس عندنا عشر حروف في الهمس يبقى الجهر ليه كام ليه 18 تزود عليهم الثلاثة كمان بتوع العلة يبقى في 21 حرف في الجهر الجهر هي صفة مقابلة للهمس ولغة تعني الإعلان جهر الشيء يعني علن به أو أعلن به لكن جهر برأيه يعني أعلن برأيه أو ما ذلك اصطلاحا انحباس النفس تحبس النفس عند النطق بالحرف عكس الهمس على طول انت كنت بتقول جريان النفس لا ده بقى انحباس بقى. انحباس النفس او معظم النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج مش شرط ان ال ال النفس هينحبس بالكلية بقى في, في كل حروف المجهورة لا ده ممكن معظم النفس ينحبس حروفه 31 حرف هتقول لي البيت اللي انت قلته من شوية ده الامام الجزري قاله ما, ما جابش في سيرة الهمس خالص هو صحيح ما جابش سيرة الهمس بس قال في اول بيت خالص قال ايه صفاتها جهر اهو اقر ده من النواحي الجمالية جدا في في متن الامام الجزري متن الجزرية ان الرجل رحمه الله تعالى تكلم في أول بيت في أول بيت على الإيه؟ على الصفات كلها على الخمس صفات وشرح متضادتهم شرح ضد لهم على طول يعني الأول إيه أن صفاتها جهر وفي الأول وتحتها الإيه المهموسها وضد الهمس إيه الجهر فوقها تمام اصطلاحا أن تحبس نفسك أو معظم النفس عند نطقك بالحرف لقوة الاعتماد على مخرج هذا الحرف المخرج قوي وعندنا قوة اعتماد عليه فعشان كده في انحباس في النفس حروف 31 وهي باقي الأحرف بعد أن أن يعني أن تطرح منها حروف أو تنقص منها حروف فحثه شخص سكت اللي هي حروف الايه الهمس نعم من الناحية التطبيقية أنك تضع إيدك أمام فمك تجد أن بعض الحروف لا يجري معها النفس أبدا نفسك عمره ما بيخرج معها أبدا نفسك ما بيجريش خالص نعم همزة وباء وجيم ودال وذال وراء وزاي وضاد وطاء وضاء وعين وغين وقاف ولام وميم ونون وواو وألف وياء حط على الحروف المادية انطق بيهم وشوف كده الموضوع سواكن طبعا يعني مثلا أب أب أب ساكنة مقلقلة أب مش زي مثلا أس السين مهموسة الباء مجهورة تيجي تتحط ايدك كده مثلا وانت بتنطق الباء اب مش زي اس لا السين فيها نفس بيجري انما الباء فيها انحباس طب مثلا الطاء الطاء الطاء الطاء برضه نفس الكلام مفيش جرايم في انحباس أق أق تمام أفتطع تطمعون أفتطمعون الطاء ساكنة مجهورة تمام يبقى إذا الحروف المجهورة لا يجري معها النفس أبدا أو إن جرى يجري بعضا منه قليل والمعظم محبوس نعم بعض هذه الأحرف أقوى من البعض الآخر في صفة الجهر وذلك على قدر ما فيه الحروف من صفات القوة ومن صفات الضعف الطاء مثلا أقوى هذه الحروف على الإطلاق وهي أقوى من الدال مثلا فما ينفعش أنك تقارن بينهم في صفة الجهر لا ما ينفعش يبقى الجهر عكس الهمس همس يعني جري النفس الجهر يعني انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج الهمس حروفه عشرة فحثه شخص سكت بمضمن ما قاله الإمام الجزري رحمه الله أما بالنسبة للجهر فحروف 21 وهو باقي الأحرف بعد طرح حروف فحثه شخص سكت والحروف المجهورة لا يجري معها النفس مطلقا اللهم إلا قليل جدا بعض من الحروف زي حرف مثلا زي حرف الذال مثلا أو حرف الغين أو حرف الباء مثلا في نفس قليل جدا بيجري معها إلا أن أنه المغلب الأغلب فيه أو أو المعظم منحبس اللي فاهم الموضوع كده لغاية هنا يكتب خمسة أسعدكم الله نعم طيب بارك الله فيكم وسعدكم الله طيب نكمل باقي الصفات الصفة التالية بمضمن كلام الإمام الجزري رحمه الله بعد ما قال مهموسها فحثه شخص سكت أما شديدها لفظ أجد قط بكت نعم نتكلم على صفة الشدة لا تخلط بين الشدة والجهر للسبب التالي الشدة معناها اللغوي قل لغوي ولا تقل لغوي لغوية جاية من لغو إنما لغوي جاية من اللغة معنى الشدة القوة اصطلاحا أن تحبس جري صوتك عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج طيب هتقول لي ما هو ده نفس التعريف بتاع الجهر اللي انت لسه قايله من شويه هقول لك لا انت كده ما ركزتش انت فاكر في الاول قلت لك ايه خد بالك من حكايه النفس قلت لك حط 1000 خط تحت النفس قلنا في الهمس جريان النفس وقلنا في في الجهر انحباس النفس قلنا في الشده انحباس الصوت في فرق بين الصوت والنفس تمام لا هنا نف... نفس كان في الهمس والجهر عندنا في الشدة والرخاوة عندنا ايه الصوت نعم معناها اللغوي القوة شيء شديد شيء قوي بالنسبة للاصطلاح انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج نفس التبرير بتاع الجهر بالظبط حروفه ثمانية وضحها الإمام في البيت قال أما شديدها لفظ أجد قطن بكت أجد قطن بكت الشاهد بتاع الشدة همزة وجيم ودال وقاف وطاء وباء وكاف وتاء الحروف دي مختلفة أيضا في القوة ده من الناحية التطبيقية لما تيجي تقرأ تنظر للحروف كده تتذوقها كده وتشوف مع تشوفها كده وتحسها وانت بتقول الحرف نيجي مثلا لحرف زي مثلا حرف الشين حرف الشين وانت بتقوله قبل التطويل يعني قبل التطويل ممكن انت تطول فيه اه، وتبقى الموضوع بسيط انك تطول فيه ازاي يعني يعني جرب كده مثلا انك تمط حرف الشين طوله تقول اش بيجيب معاك الطول اه شغاله يعني الصوت فيه ما انقطعش لا مش هيبقى لا حرف الشين آه، ده مش حرف مستحيل يكون حرف شديد ليه لان فيه جريان في جريان في الصوت مفيش فيه انقطاع في الصوت انما كده اعمل التجربه دي مع حرف القاف مدها كده هتقول لي لا ده القاف دي خبطه وردة فعل لما انت قلتها لي ان هي من اللسان و... و... وما يحاذيه من من من اقصى اللسان وما يحاذيه من حاك الاعلى حنك ال- اللحم طب ده انت ازاي بتقول الكلام ده وفي نفس الوقت بتقول ان انا اقدر امطها أنا ما تقدرش تمطها طبعا لانها فعل زي ما انت قلت خبطه وردة فعل القاف اقوى اقوى بس خلاص هي دي القاف هي دي القاف تعرف انت تمطها عن كده تشدها لا مستحيل فلذلك الشدة في القاف الشدة انك ينحبس الصوت ما تعرفش تمط كده زي الشين تمام مستحيل انك تمطه اه يبقى ايه الحروف اللي تقدرش انت تمدها المد بتاع الشين ده حروف اجد قاتل بكت الهمزه انت مستحيل تق- هي الهمزه تقول أ أ أ حرف حلق حرف حلق بيخرج من الحلق جوه تمام في الحلقيه احنا خدنا الهمزه حرف الجيم حرف الجيم ده من وسط اللسان الحروف الشجريه وسط اللسان وانت وفاكر لما شرحنا الجيم قلت لك قعدت اشرح لك حرف الجيم وقلت لك آه، في نص لسانك كده من النص كده بيقوم قافل لك المخرج خالص والهواء بينحبس والصوت بينحبس في في في, ال- في الخلف وبعدين ال- لسانك ربنا بيكرمه كده بيقوم فك الموضوع شويه بيقوم خارج الصوت تقول اج أج أج أج أج أج أج دي جيم تمام فيها انحباس فانحباسك دي هي دي الشدة انحباس الصوت ده هي دي الشدة نفس الكلام في الدال أدى أدى طب القاف نفس الكلام الطاء نفس الكلام الباء أبى ضربة ردة فعل برضه كاف نفس الكلام أك أك أك إذا كانت القاف كذلك فالكاف كذلك لما خرجهما واحد والتاء نفس الكلام يبقى أجل قاف البكت دي مستحيل أن ده حروف تتمط أنك تقدر تشدها تقدر تطول فيها تقولها أش أس أي حرف تاني أخ طويل تمام انما الحروف دي لا ما تقدرش انك تطولها دي من الناحيه التطبيقيه مثلا حرف زي حرف الثاء مثلا يمكن يمكن ان احنا نضغط عليه ونجر الصوت معه مع حرف الباء ده مستحيل مستحيل ابدا انك انت تقدر تخ- ت- تجري بيه الصوت هتقول لي طيب حرف العين آه، يا شيخ محمد وانا بقوله ما حصلش ال- التطويل الكامل اللي انت قلت عليه ده يعني حصل تطويل شويه كده و- آه، وبعدين الصوت انقطع هقول لك ليه انا جاي لك بقى في الكلام خد بالك لو انت لما بتيجي تنطق بالحرف عشان تجيب مخرجه السليم حط قبله همزه وانت بتقوله شو- حط قبله همزه كده عشان تعرف تتمكن من انك تحدد المخرج بالظبط عرفت المخرج المخارج الصفات هتبقى بالنسبه لك ميه حفظت المخارج ذاكرتها الصفات تبقى بالنسبه لك سهله جدا سهله جدا هي بتكشف بعضها على طول بتجر بعضها ورا بعضها كده وفاهم التبريرات ومقتنع بالكلام اللي بيتقال بالظبط و- وفاهمه ومن اول مره تفهمه على طول لا دايما لما تلاقي الموضوع جد صعب او ثقيل على نفسك نوعا ده بسبب الايه؟ بسبب انك انت ما ذاكرتش المخارج، لو كنت ذاكرت المخارج كنت ارتحت خالص من الايه؟ من عناء من عناء الامر انك انت ايه؟ مش فاهم حاجه او الموضوع ده مش قادر استوعبه وما الى ذلك. اتمنى ان يكون الفكره واصله آه، لل- لجميع الاخوه والاخوات. طيب القرآن اعلم عنه آه، أخي الكريم وأختي الكريمة أنه لا يبدأ إلا بمتحرك ولا ينتهي إلا إلا بساكن وأكثر ما تتجلى هذه الصفات الذاتية في السواكن حرف الساكن بيبان قوي حرف القاف وهو ساكن وانت بتقول كلمة مثلا ايه الحق رغم التشديد عارف بقى عر علما يقينيا انه حرف شديد حرف شديد ليه ما فيش فيه جريان خالص وانتش قادر يبقوا كده ولا كده تمام ولكن افهم من هذه القاعدة أو, أو حاول أنك تمشي هذه القاعدة تكتبها وتحفظها صم أن القرآن لا يبدأ إلا بمتحرك ولا ينتهي إلا أو لا تقف فيه إلا على إلا على ساكن نيجي بقى لصفة بين ذاك وبين ذاك وهي صفة البينية بس البينية شوية فيها كلام هنتكلم فيها شوية براحتنا بس الأول هتكلم قبل البينية عن الرخاوة الشدة عكسها الرخاوة شيء شديد عكسه شيء ايه رخو كده لين طبعا معناها الرخاوة معناها اللين زي ما قلت كده اصطلاحا اصطلاحا بعض القراء بيقولوا بقى ايه عليه عليها بقى بيقولوا على الرخاوة جريان الصوت جريان الصوت جريانا تاما عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج نفس التعريف بتاع الهمس لو انت حافظ الهمس هتبقى حافظ الرخاوة بس شيل كلمة النفس وحط كلمة الصوت الصوت مع الشدة والايه مع الشدة, مع الشدة والرخاوة اما بالنسبة للنفس مع الهمس والجهر تمام اذا فالرخاوة هي اللين اصطلاحا جريان الصوت جريانا تاما عند النطق بحرف من حروف الرخاوة حروف الرخاوة 16 16 حرف طيب هو ابن الجزري ما قالش حاجة عن الرخاوة يا عم الشيخ اقول لك طب ما احنا نرجع للأبيات احسن فكر نجيبها تاني من الاول دايما لما القاعدة المتصلة ببعضها البعض في الصفات مثلا لازم استعرض لك الأبيات من اولها عشان بس ايه تربط الموضوع انت ببعض فكرة اه يعني لما تدرك سر أي علم لما تدرك مفتاح أي علم تشعر فيه بلذة شديدة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة لأن انتقل من مرحلة الأداء والعبادة إلى مرحلة الحب إنها بقى حاجة بقى يعني تكون هوى قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يعني أو أرسلت به يعني يكون أصلا اللي تفكيرك كده وانك انت الحاجة اللي تشتهيك انك انت تقعد تعلم شوية ناس قرآن او انك تقعد تقرأ شوية قرآن انك تقوم تقوم تصلي دي هي دي بقى اللي هي دي اللذة وهي دي المتعة ف... ف... فلذة التجويد انك بالمتون هي دي بقى ل... انك عايز توصل لمفتاح الامر المتون من حاز المتون حاز الفنون انك انت تبرع في المتون ت... تحوز انواع الفنون في علم التجويد تتكلم فيه كيفما شئت وممكن كمان انك هتصل توصل لجزئيات مش هقول لك ما وصلش لها غيرك لا لا لا, لا وصل لغايه غير بس انت سبحان الله ممكن تستنتج طرق تدريس وحاجات تبدعها ما ابتكرهاش غيرك عقلك هو اللي سبحان الله نتجها نرجع للرخاوة الرخاوة ملهاش أي شواهد في الجزرية لأن الجزرية اتكلم عن عن ضدها الشدة قال أما شديدها لفظ أجد قطن بكت وقلنا أن كل حرف كل حرف ماسك كام كل كل قاعدة فيها كام حرف فيها 31 ال 28 بتوعنا اللي احنا متعودين عليهم بالإضافة للثلاثة بتوع العلة آه الشدة أجد قطن بكت الحروف الشديدة ما شديدها لفظ أجد قطن بكت ثمان حروف والباقي يروح على الرخاوة لا الباقي مش هيروح على الرخاوة على طول ليه لأن في قاعدة في وسط الرخاوة وفي وسط الشدة اسمها البينية والتوسط فبرضه واخدة حروف في تمانية مع الشدة في تمانية أكيد مع الشدة بالنسبة للبينية البينية بقى دي واخدة حروف تانية واخدة خمس حروف تمانية مع الشدة وخمسة مع البينية والباقي كله فين والباقي كله, كله فين في الرخاوة يبقى الرخاوة كام 18 تمام ليه 8 5 13 وال13 من 31 يبقى 18 صفة باقية من الصفات 18 صفة هي الصفات الرخوة أو هي هي الحروف أنا 18 18 حرفا معلش 18 حرفا من الحروف هي حروف آه، رخوة ليس فيها انحباس للصوت بل فيها جريان أقول صوت ولم أقول نفس تمام حرف السين مثلا حرف الفاء حرف الهاء حرف الواو حرف ال- الواو المادية والياء المادية كذا الغين تمام كل الحروف ده تقدر تمطها تقدر تشدها من غير او يحصل فيها جريان ولين وسهولة عند النطق بها آه، لان مخرجها ضعيف بالك لما المخرج يكون قوي بيكون خروجه برضه ليس بالشيء اليسير انك انت مش هتبقى سهل كده تخرجه بقى سهل انك تنطق وتتلفظ به لا بيحتاج منك فترة تدريب نوعا تمام يعني لا تجد ابدا او قل من تجد يقرا القاف بش- بال- بالنحو المطلوب او بالنحو السليم قليل قوي تلاقيه مثلا بيقرا القاف كما كما يعني انزلت او كما تعلمها تلاقيه لا مقصر فيها او مقل فيها حرف الطاء مثلا نفس الكلام حرف الدال مثلا شبه الجيم قوي الاثنين داخلين في بعض او عند بعض القراء فانتبه على هذا الحروف الشديدة مخرج فيها قوي فيها قوة تعتمد على مخرج أما بالنسبة لل- للمهموسات أو أو الرخ أو الرخوات فهي فيها فيها ضعف اعتمادي على المخرج نيجي بقى لصفة التوسط أو البينية البينية معناها الاعتدال شيء بيني أو شيء متوسط يعني بين بين أمرين معتدل اصطلاحا أن يعتدل الصوت عند النطق بالحرف ليس فيه جريان صوت كامل كالرخاوة مثلا وليس فيه انحباس صوت كامل كالشدة مثلا لا فيه انحباس تام كالشدة ولا فيه جريان تام كالرخاوة كم حروفه خمسة جمعها الإمام الشذري في لين عمر قال موسى فحثه شخص سكت أما شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لين عمر أصل مثلا أقول لين يا عمر تكلم واحد اسمه عمر تقول له لين يا عمر نعم. ولكن مثلا حذفت مثلا آلات النداء فقلت لين ي- لين عمر فعل أمر يعني. نعم خمسة حروف اللام والنون والعين والميم والراء تسمى البينية بهذا الاسم لعدم كمال انحباس الصوت كما قلت آه، كانحباس الصوت في الشدة وعدم كمال جريان الصوت كجريانها في الرخاوة هي حال بين هذا وهذا وهذا وهذا ومن الناحية التطبيقية الحروف الهجائية دائما يا إخواننا قلنا مقسمة على آه، على كل صفة متضادتها صفة الشدة فيها 8 الرخاوة آه، الرخاوة فيها 18 والبينية فيها 5 31 حرف نعم الحروف حروف للعمر عند النطق باللام لا يجري الصوت تماما ولا ينحبس ويحدث معها اللام يعني حال التوسط بين ذاك وذاك تلاقي الصوت إلى حد ما له صعب قوي لو صعب في خروجه زي الحروف الشديدة وله رخو خالص لا تتلفظ به بسهولة كذا الكلام على الراء تمام نيجي لحرف الميم حرف الميم فيها جزء شفوي وفيها جزء خيشومي فالجزء الشفوي لا يجري معه الصوت الصوت لا يجري مع الجزء الشفوي في حرف الميم ليه انت بتقول ام ام وشفافك اتقفلت تعرف اطول لا هتقول لي الله طب ما انا ما عرفتش اطول اهو في الميم ما حطيتش ليه الميم بقى مع الحروف الشديده هقول لك ما حطيتهاش علشان لها جزء خيشومي علشان اصل لما انت بتقفل اصلا الجزء الشفوي ده بيتقفل اللي هو الجزء الشديد فبتقوم عامله اعاده تقويم ان انها بتسحب نفسها ال- ال- الصوت بيسحب نفسه وبيرجع يخرج من الايه من الخيشوم اذا ففيها جزء شديد اللي هو الجزء الشفوي وفيها جزء رخو اللي هو الجزء الخيشومي فما كانش ينفع اقول عنها لا رخوه ولا كان ينفع اقول عنها شديده لان هي حال بين ذاك وذاك فسميت بالايه بميم حرف بيني أو حرف معتدل ما بين الرخاوة وبين الشدة مفهوم الكلام؟ تمام اللي فاهم يكتب خمسة نعم تمام جزاكم الله خير طيب نستأنف هنتكلم دلوقتي على صفة أخرى من الصفات التي أوردها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين هنتكلم عن صفة الإطباق صفة الإطباق دايما صفة يعني مرتبطة ارتباط وثيق أو شبه قوي جدا بصفة الاستعلاء استعلاء والاستفال هم على علاقة وثيقة جدا بعضهم البعض لا الجزري قال ايه قال أما شديدها لفظ أجد قتل بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قف حصر طب خلينا نمشي أحسن على بترتيب الإمام رحمه الله تعالى خلينا نمشي أحسن بترتيب الإمام الإمام جاب الاستعلاء الاستعلاء خلينا نقوله الاستعلاء يعني الارتفاع استعليت بالشيء يعني ارتفعت به العلو والارتفاع اصطلاحا أن يرتفع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروف هذه القاعدة إلى الحنك الأعلى جزء كبير جدا من اللسان بيرتفع تعريف آخر اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى غار الحنك الأعلى المنطقة المقوسة اللي فوق دي لسانك بيبقى قريب منها قوي عند الحروف بايه عند النطق ب... ب... بالحروف المستعلاء الحروف اللي فيها الاستعلاء لسانك بيبقى مرتفع لفوق قوي تمام طيب خلينا نتكلم في السبعة دول وسبع علو خص ضغط تيز الخاء والصاد والضاد والغين والطه والقاف والظاء سبع علو هتقول لي الشواهد قربت تدخل في بعضها خص ضغط القز واجد قطن بكت وحفحتها شخص سكت حاسس ان الدنيا هتتلخبط ما انت لو حافظ المتن هتريحني وتريح نفسك انت لو حافظ المتن هيبقى الموضوع عندك والله عامل زي الميه احفظ المتن هيلاقي الموضوع سهل جدا عليك ويسير وسبع علو خص ضغط القز اه خد بالك المعتبر في الاستعلاء اللسان يترفع ولا اللسان ما يترفعش دي مش قضيتي هتقول لي طب ما انت قلت الاستعلاء هو ارتفاع جزء هو سمي الاستعلاء عشان جزء كبير من اللسان بيستعلي هقول لك لا انا العبره عندي بقى هو ده صحيح تعريف اه بس انا عبره عندي بقى كراجل بقى فني وبفهم الموضوع ان ان العبره مش في اللسان كله العبره في منطقه الاقصى بتاع اللسان اللي هي منطقه حرف القاف والكاف عارفها؟ اه دي دي دايما في الحروف المستعلاء بترتفع النقطة دي فنية بس تكون عارفها وانت راجل بتقرر وانت كده عارف تشريحيا لشكل الفم كده ومتخيل اللي قدامك تخيل انت وانت قدامك او قدامك واحدة بتقرأ وهي بتقرأ قالت حرف الضاد مثلا بشكل معين انت على طول تلقائي اول ما هي قالته انت فصلتها وتويت تقول لك انت عرفت منين انا قلت كده صح انا قلت كده طب اللي قال لك لك قال لك الا على طول انا عارف عارف الاليه الصحيحه شكلها عامل ازاي الاليه الخاطئه معروفه برضه الاليه الخاطئه الاليه الخاطئه باينه جدا واضحه للرجل الماهر او او او, أو المراه الماهره او الحاذقه في هذا العلم فانت لما تيجي تقول مثلا حرف الضاد بشكل معين وما ترتفعش الارتفاع الكاملة في منطقة الأقصى أو في في في كافة أجزاء اللسان هيخرج الصوت على نحو غير غير صحيح. تمام؟ أو يحصل في ردة فعل كقلقلة مثلا أو ما إلى ذلك. لأن أنت ما رحتش للمخرج السليم عند النطق بالحرف إذا فالاستعلاء ما سمي استعلاء إلا لاستعلاء منطقة الأقصى إنما احنا في التعريف عاد الاصطلاح بتاعه يقول ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب الحروف أهم ولكن العبرة عندي ركن أساسي أن يرتفع منطقة الأقصى وقيل أن هذا هو السبب الخفي في, است... في... في تسمية الاستعلاء الاستعلاء نعم وبعض الناس بقى عللوا أما بالنسبة ل ال- ال- ال- الاستعلاء بعض الناس تعللوا وقالوا أن الاستعلاء ما سمي استعلاء إلا آه، لخروجه من جهة العلو آه، من جهة علو الصوت أو رفع الصوت وما كان عالم فهو مستعلي وما إلى ذلك طبعا هذا التبرير إلى حد ما ليس بمقنع ك- كتبرير أنه ما سمي الاستعلاء استعلاء إلا بسبب منطقة أقصى اللسان التي ترتفع طيب الاستفال الاستفال ضد الاستعلاء الاستفال ضد الاستعلاء ومعناه في اللغة الانخفاض احنا الشاهد في الاستعلاء الشاهد يعني الحروف اللي بت- بتفكرك او بتجيب القاعدة في الاستعلاء اللي هي خصوصا تنقيب اذا فباقي الاحرف رايحة فين في الاستفال اذا فالقرآن كله حروف مستفلة اللهم إلا سبعة حروف أو بعض القواعد التي قد تشذ كمثلا حرف كلامي في لفظ الجلالة أو الراء الفخيم أو الألف المادية التي تأتي بعد الحرف الإيه؟ المفخم أو الغنة طبعا غنة الإخفاء التي قد تأتي بعد الحرف المفخم آه تأتي قبل الحرف المفخم آه، ال- الحروف اللي أنا قلتها دي مش كتيرة دول أربعة بالإضافة للسبعة 11 حرف وباقي الحروف ال 31 بقيتهم مرققات وأربعة كمان من الفخامات اللي أنا قلتهم دول ترقق أحيانا وتفخم في أحيان أخرى إنما خص ضغط القذ ثابتة خص ضغط القذ على طول هي مفخمة إنما اللام بتاعت لفظ الجلالة فقط هي اللي تفخم إنما عدا ذلك كل اللامات في القرآن مرققة الراء المفتوحة والمضمومة مكسورة مرققة مفتوحة ومضمومة مفخمة طب لو هي ساكنة نبص للي قبلها اللي قبلها كان ايه مفتوحة ومضموم يبقى هي مفخمة لو كان اللي قبلها مكسور او ممال فهي ايه فهي مرققة طبعا ما لا مفيش عندنا موضوع واحد مرة كبرى ان انا في حفص الناس بتقرا الجماعة الحفصجية الناس اللي بيقراوا حفص بس تمام عندنا عندنا موضع سورة هود قال الكافية بسم الله مجريها ومرساها طبعا ملا كبرى موضوع الوحيد ملا كبرى ها مش صغرى مش تقليلا تمام نعم الاستفال الانخفاض اصطلاحا اتجاه ضغط الحرف عند النطق به الى حنك الى حنك الاسفل لسانك دايما بتلاقيه بيستفل لتحت بينزل لتحت الاستعلاء كان كان فوق قريب قوي الغر الحنك الاعلى انما ده بيستفل للحنك الاسفل تحت تمام نعم باقي الحروف باقي الحروف انت خدت منهم كام سبعه سبعه بتوع ال- ال- ال- العلو اه يبقى فاضل لك كام فاضل لك 25 حرف 25 حرف دول هم حروف الايه الاستفال وحروف المستفلة فلذلك يعني بعض مشايخنا كارم وأعلمنا وتج- وتوج رؤوسنا آه، يعني بيقولوا على الاستفال أو بيقولوا إجمالا على القرآن ما القرآن إلا قبلة وابتسامة يعني القرآن أصلا كله مرقق القرآن كله في حروف فيها صفات الاستفال عدا بعض الحروف القليلة جدا اللي فيها الاستعلاء لذلك يعني كانوا كانوا بيكلموا بعض الناس او بينصحوا بعض الناس اللي بيقرأوا من مرتبة عالية جدا او بيقرأوا من مرتبة صوتية آه، آه، مرتفعة في بعض الناس اصلا عندها صوتها اصلا صوتها رخيم فممكن يخرج منهم بعض الحروف تخينة بغير مقصد تخينة كده غليظة مفخمة شبيهة بالتخين نعم حروف بقى عندك عد بقى حروف الاستفال كتيرة باستثناء طبعا ايه آه، الحروف اللي انا قلت لك عليها الراء تفخم وترقق احيانا واللام في لفظ الجلاله تمام وغنة التفخيم طبعا دي ده حرف فرعي والالف آه، المادي ده برضه حرف فرعي نعم يبقى الاستفال والاستعلاء من الصفات الهامة جدا جدا جدا جدا جدا اللي ممكن نخرج بيهم بس النهاردة الاستعلاء والاستفالة اتكلمنا النهاردة عن آه، صفة الهمس وصفة الجهر وأنا الاثنين ضد بعض ودي جريان نفس بتاعت الهمس و- والش- وال- والجهر آه، انحباسه انحباس النفس وقلنا آه، لابد أن تفرق أن الهمس والجهر كلاهما نفس أما الشدة والرخاوة فكلاهما صوت وهو نفس التعريف لضعف الاعتماد على المخرج في حالة الهمس وال- وال- والرخاوة آه، ولقوة الاعتماد على المخرج في حالة الشدة وفي حالة الجهر أما بالنسبة للش- آه، لل- للهمس ف- فدليله أو أو الدليل لمعرفة الحروف المهموسة قول الإمام الجزري فحثه شخص سكت أما باقي الأحرف فهي حروف مجهورة تمام آه، لا يجري معها النفس أما بالنسبة للحروف الشديدة فحثه ش- آه، أجد قط بكت قالها الإمام الجزري أما شديدها لفظ أجد قط بكت آه، وبين رخو والشديد لأن عمر وباقي الحروف فهي حروف رخوة تكلمنا أيضا على صفة ال- ال- ال- الاستعلاء قال وسبع علو خص ضغط قذ حصر الله- الخاء والصاد والضاد و- والغين والطاء والقاف والظاء هذه الحروف هذه حروف مستعلاء يعني لسانك بيبقى قريب جدا من غار الحنك الأعلى يعني خلاص لسانك يكاد يطبق ولكنه لا يطبق إلا في بعض الأحرف عن غيرها تمام إنما مش كل الحروف بيطبق يعني بيبقى قريب جدا أن يطبق في بعض الأحرف آه، خص ضغط قذ نعم آه، أما بالنسبة للاستفال فهو باقي الأحرف لأن اللسان بيبقى قريب إلى إلى قاع الفم عند النطق بأغلب هذه الحروف وإلى هنا إخواني الأكارم وأخواتي الفضليات نصل إلى نهاية هذه الجلسة المباركة ونتوقف عند هذا القدر الله تعالى أسأل أن يبارك فيكم وقبل أن يعني أن أنصرف للأمانة هل منكم أحد آه لم يفهم اللي مش فاهم يكتب ستة واللي مش فاهم أي جزئية يكتبها مش فاهمها واللي فاهم يكتب خمسة أسعدكم الله وفيكم بارك الله ويحفظكم طيب في حاجة يا أخوانا عايز أتكلم عليها قبل ما أمشي مهمة جدا لابد وأن ننتبه جميعا عليها وهي الأدب الأدب يا أخوانا وما أدراكم ما الأدب مش بقول الأدب يعني إحنا أولاة الأدب لا معنى الأدب يعني التزكية في شيخ مزكى وفي شيخ غير مزكى في سيك- في شيخ مهذب وفي شيخ غير مهذب في آه، طالب علم مجتهد وفي طالب علم مجتهد مهذب وده أفضل وده أرفع في الدرجة ممكن يكون الطالب المجتهد فقط أكثر علما ولكن من كان أقل علما وأكثر أدبا هو أولى أن تقترب إليه وأن تجلس عند قدمه لأن من تعلم التربية أخذ بالحظ الوافر ما فيش آية في القرآن آه، ما فيش آه، فضل من أفضال النبي صلى الله عليه وسلم أو آه، أو آه، يعني آه، في سعيه الدؤوب مع الصحابة رضي الله عليهم إلا قال الله فيه ويزكيهم دايما ويزكيهم ويزكيهم على طول جاءت متقدمة وجاءت متأخرة دايما دايما الله عز وجل ما يذكر التزكية التزكية دي مهمة جدا يا إخوان بالك إن كثير جدا من إخواننا شيخنا أهل الفضل تجد سريع الغضب وتجد سريع الغلط دايما يغلط بسرعة دايما يعني لسانه مش في بقه مش حاطط لسانه في بقه مش بيتقيش ربنا من الاخر كده يعني هو مش عارف قعد شو قعد على كرسي شويه ولا قعد على كرسي 10 10 سنين ولا 10 سنين ولا حتى 1000 سنه ولا 100 سنه حتى يا شيخ تقعد تعلم ولا تعمل ولا تقول ولا تعيد ولا تزيد و- ويظن أنه سبق للأسف يظن أنه سبق و- وخلاص بقى يعني وصل حيث أنه وصل إلى مرتبة لم يصل لها النجباء ولا مش عارف سبحان الله بيظن أنه محور الكون والكون كله يدور من حوله نسأل الله العفو والعافية طبعا ده هو هو في نفسه هو بيتظاهر بالطبع إنما هو في نفسه أصلا في نفسه خلل عنده كده ثقب كبير كده جوه نفسه جوه قلبه كده عنده كده كوز والعياذ بالله مقلوب عمال ينكت فيه نكت سوداء دي, دي مشكلة هتقول لي كوز انت حكمت عليه انه عنده كوز ده مجرد انه عنده بس شوية كبر قال لك ده الكبر ده مصيبة انت فاكر الكبر ده حاجة حلوة ده مصيبة ده ممكن يضيع عملك كله يعني كل اللي انت تعمله ده روح سدى ادراج الرياح كل اللي بنعمله ده يروح في الهواء تمام يعني ودول ما اسهل يطلع مثلا واحد في, في اي وقت ويتكلم بالسلب والنقصان وما الى ذلك وطبعا الجماعه برضه يعني الجدير بالذكر الجماعة الإخوة والأخوات اللي هم الناس الطيبة اللي بتسعى من المشايخ بالخير اللي على طول يروح للشيخ يقول له الشيخ فلاني بيقول عليك كذا ويروح, ويروح للشيخ طبعا طبعا اذا ان شاء الله تعالى ربنا يسهل كده ان شاء الله تعالى ونقرا كتاب التبيان مع بعض كده في اداب حمله القران فقط ننتهي من التحفه ان شاء الله نقرا كتاب التبيان في اداب حمله القران هم يعني يعني ال ال ال الإخوة بقى اللي هم المؤدبين دول الأخوة المحترمة اللي بيسعوا بين المشايخ يروح مثلا للشيخ أم منى يقول لك والله الشيخ أم منى بتقول بتقول الأخت فلانة كده والأخت فلانة تيجي من عند الشيخ أم منى تقول لك يعني اللهم آمين بارك الله فيكم جزاكم الله خير الله يحفظكم تمام يقول لك والله ده بيقولوا كده كل واحدة بتقول بتقول لها كلام ودي بتقول كلام ودي يعني سبحان الله بقى ده ده ده ده أمر سيء جدا ولا يجب أن يكون في أهل القرآن أنتوا مشاعر مشاعر تمشي في الضروب أبدا أبدا أبدا لا والله لا والله لا والله أنا أنا أذكر هذا الأمر الأمر ده أنا تعرض لمن عما قريب عما قريب تعرضت له يعني تمام تعرضت بعض الإخوة يعني نسأل الله العافية والعافية إخوة بتسعى هنا وبتسعى هنا وبتمشي هنا ما شاء الله وبتذكر ده بالسلب والنقصان عند ده وبتقول ده وبتتكلم في ده ده كلام ويوصلك كلام سيء جدا يعني كلام يعني ممكن يعني سبحان الله ما يخليكش عارف تنام تمام وتقول لا إله إلا الله أنا عملت كده إيه هل هل وتقعد تفكر انت انت انت سبحان الله انت هل انا سعيت لهذا الامر اصلا ان ده يحدث لا حول ولا قوه الا بالله ان لله وانا راجعون فانت لما تتكلم حتى في جانب التربيه دي مع بعض القلوب المريضه يقول لك تربيه تربيه احنا لسه دلوقتي جاي تتكلم في التربيه جاي تتكلم مش عارف على ايه وجاي تقول ايه واحنا مش مربيين ده احنا مربين ومتربين ويتهمك انت بسوء الادب فهذا فهذا موجود فهذا موجود فلا بد وأن نهتم بتزكية النفوس فأدعى لأهل القرآن أن يكونوا قرآنا يمشي على الأرض ولا بد أن أن يتخلقوا بأخلاق أهل القرآن لو أنت رجل يعني بتدعي أنك أنت من أهل القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى عن عن عن, عن الناس عن الناس يوم القيامة يأتو يأتون آآ يأتون في النار والعياذ بالله وتنطلق وتندلق أقتابهم أقتابهم من دبرهم يعني والعياذ بالله يتبرز أمعاءهم يعني تمام فنسأل الله العفو والعافية وكانوا من أهل العلم تمام دول أهل العلم تمام فيدور الواحد فيهم كما يدور الحمار في الرحى فالكلام ده طبعا مش تحت الظل ده في جهنم فيأتيه النار يأتيه أهل النار يقول له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يقول كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وأتيه ويكفينا من ال من ال من الأمور الخيرة أو من الأمور الحسنة أو من كل ما في كل ما في الدنيا من صفات جيدة أو صفات حسنة أو صفات تهذب النفوس وردت في الكتاب عز في كتاب الله عز وجل. هو قال لك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وقال لك برضه أيها الشيخ اللي بتسمع اللي بتسمع من ده ومن ده ومن ده ومن ده وبترمي أذنك لده وده وده وده حتى يجي لك الأصاغر يحطوا البتاع يكلموك كلام لا يصح على بعض الناس و... قال لك إيه أذن من جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال لك مش قال لك فتبينوا. هو قال لك فتبينوا. انت راجل المفروض ان انت راجل تتثبت انت انت اولى الناس ان تتثبت تمام لما يجيلك حد عشان تتعلم عشان يجي لك تعلمه لما يجي لك حد عشان طالب انك يتعلم عندك وحابب أنه يتعلم عندك انك تستكبر عليه ليه تستكبر عليه ليه تسفه التراب ليه تخليه آه، يتعب ليه ت- ليه تشق عليه ما تدلعوش انا ما قلتلكش دلعه بس بس هش له ومشي يا اخي يا اخي خليك آه، خليك بشوش يا اخي سبحان الله ده سيدنا آه، آه، أبو أبو الدرداء آه، رضي الله عليه كان إذا رأى طل- طلبة العلم يأتون أو يقبلون من بعيد كان يفرش لهم رداءه يط- يقلع الرداء كده ويفرشه لهم على الأرض ويقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده دول يا إخواننا دول سادوا الأرض هم سادوا الأرض لهذا السبب سادوا الأرض لهذا السبب النفوس كانت سبحان الله نسأل الله أن آه، يهذبنا وأن يعلمنا الخير وأن يبارك آه، في آه، في مشايخنا ومعلمينا وأصحاب الفضل علينا وإذا كان لك في نفسك حا- في نفسك شيء من أخيك أو هو أساء بك ظن أو أساك أو أساء بك خلق أو أساك أو أساء بك ادعاء أو أساء بك آه، آه، كلام بل ونشر وقال وعاد وزاد اذهب إليه وقبل رأسه يديه يعني شوف لدرجة إيه؟ قبل رأسه يديه تمام إيه، واتبع السيئة الحسنة تمحوها تمام خليك انت ال- ال- ال- ال- المهذب خليك انت ال- ال- رجل القرآن انت ما ينفعش انك إيه، تخالط ال- ال- ال- الناس او تعامل الناس بصفاتهم أنت تعامل الناس بما تعلمت ولا آه، اكثر شيء ولا اكثر شيء عليك حجه ولا أكثر شيء عليك وطأة من الكتاب فلما يأتيك الأمر من قبل الملك عز وجل أو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن تفعل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة أو بالسرعة قال ولكن الشديد من يملك نفسه عنده عند الغضب أسأل الله أن يجعلنا منهم قال أيضا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ف- فهذا هو مكمن العزة وهذا هو مكمن القوة فإن ربيت نفسك على هذا فقد ربيت نفسك على الخير الكثير ومن خاض فيك وصال وجال والله ربنا يدافع عنك والله ربنا يدافع عنك هو ربنا اللي قال كده قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولكنك أنت لم تنتظر حتى يأخذ- يقضي الله أمرا مف- مفعولا فيما تكلم عليك بالسلب والنقصان أو أنت ولو رفعت يدك ودعيت للملك ربنا هيستجيب لأنك أنت مظلوم ولكنك انتظرت استنيت وبل ايه انت اللي بدلت بده بالسيئه مك- بمكان السيئه الحسنه تمام هو بقى لو تجنى واستمر في طغيانه وخذته عزه بالاثم ادبر عنه واعرض وربنا عز وجل موجود ولا ولا تحسف فيه ابدا تحسفت فيه ربنا عز وجل سبحانه طبعا طبعا ربنا قال ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور طب ليش معنى جاب خوان كفور هنا الله دافع ليه خوان كفور هنا سبحان الله شوف موضع ده عشان الناس اللي تبرز لك وجه من وراك تقول كلام من وراك تعمل ولكن تثبت وتيقن قبل أن تنطق بارك الله فيكم احفظوا آه، ألسنتكم أنصح نفسي وإياكم أن نحفظ ألسنتنا جميعا عن الخوض في أعراض العلماء أو في الكلام عليهم بالسلب أو بالنقصان عملا أو تطبيقا لكلام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أمين قال ومن تكلم بالسلب ما ليس فيهم ابتلاه الله قبل موته بموت القلب فإن القلب يموت قبل موت صاحبه القلب قد يموت قبل موت صاحبه أسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الابتلاء جزاكم الله خيرا رفع الله قدركم أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن مصيرنا جميعا إليه وعتادا إلى يوم قدومنا عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل استودع الله دينكم وأماناتكم وختيم أعمالكم واعتذر على الإطالة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك